عزيزي المشاهد أهلا ومرحبا بك مرة تانية في برنامج أسئلة عن الإيمان يسعدنا جدا أن يتجدد لقائنا معك ويسعدنا أيضا أن يكون معنا أبينا القدس القمص زكريا بدر أهلا وسهلا بك يا أستاذ مرحبا بك آه، احنا تناقشنا في مواضيع كتيرة والمرة اللي فاتت والمرة دي هنستكمل حديثنا عن استحالة تحريف الكتاب المقدس آه، يا ريت برضو زي ما تعودنا من قدسك تدينا ملخص صغير عن اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت عشان نواصل مع حديثنا النباتي آه، طبعا احنا اتكلمنا عن الكتاب المقدس ككتاب موحى به من الله بشهادة الكتاب المقدس وبشهادة القرآن وأن الكتاب المقدس ده رسالة حب من الله عشان تعلن طريق الخلاص لكل إنسان خاطي تعرف الإنسان إزاي الله ممكن يقبله لأن الله بيحبه ولأن هو المسيح مات على الصليب فداء وكفارة فده الكتاب المقدس بيعلن كل الحاجات أسرار الإيمان فاللي عايز يتعلق بربنا اللي عايز يعرف طريق ربنا يعرف كتاب مقدس من أجل هذا الشيطان بيحارب الكتاب المقدس بكل ما أوتي من قوة جهنمية مش عايز الناس تقرا الكتاب المقدس مش عايز الناس تفتح الكتاب المقدس فيتهموا بأي حاجة يتهموا حتى بالتحريف عشان خاطر ما حدش يمسكه لكن نشكر ربنا ان احنا زي ما اتكلمنا وقلنا ان في ايات في القران تشهد أيوة لصحة الكتاب المقدس وعدم تحريف تحريف.
قلنا سورة المائدة 47 وألزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه يبقى القرآن في زمن محمد كان بيقول إن الكتاب المقدس صح مصدقا لما بين يديه لو ما كانش صح ما كانش قال كده واتكررت ديت في اكثر حوالي 12 13 سوره كما عرفنا وبعد كده غير كده كمان بيوضح ان الله بيأمر النبي محمد والمسلمين انهم يرجعوا للكتاب طب يأمرهم يرجعوا للكتاب المحرف مش ممكن هو ما كانش محرف في سورة يونس 94 يقول له فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يعني ارجع لهم هيقولوا لك طب لو كان محرف هيرجع لهم ازاي هيقولوا له ايه ده بالعكس كان يبقى مكانها تحذير مش كده آه.
برضه وفي سورة الأنعام 90 وأولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده يعني امشي وراه وراهم بالهدي بتاعهم بالهدى بتاعهم ويأمرهم بالرجوع إلى أهل الذكر في سورة النحل 43 يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني دلوقتي اتكررت مرتين اسألوا أهل الذكر تأكيد آه.
وبعدين آه، محمد نفسه في آيات قرآنية يشهد بالتوراة والإنجيل اللي كانوا في عهده أنهم كانوا سلام بدليل أنه شوف الآية دي سورة القصص 49 قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما فأتبعه طب هو يقصد هنا من هما اللي هو إيه التوراة والإنجيل والإنجيل في سورة المائدة يقول قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل, والإنجيل.
طب لو كانوا محرفين مم. يقول لهم إزاي يقوموهم ده الحكم وفي سورة المائدة يقول كده وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله
معنى كده أن حكم التوراة والإنجيل قائم ومستمر ومستمر وكان صح في ايام النبي محمد بدليل انه بيستغرب الناس بيحكموك ليه وهم عندهم حكم بتاع ربنا.
الله فيبقى ازاي يبقى محرف في زمان محمد وفي سوره المائده 47 يقول لك وليحكم اهل الانجيل ديت التوراه كيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله لكن هنا يقول لك ايه وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه يبقى اذا في زمن محمد كان الانجيل موجود وفيه حكم الله والله انزل فيه كده لو كان غير كده كان محمد قال ان ده متحرف
في ده آيات- القران بيشهد اتفضل لا أنا بسأل في آيات تانية اه برضو.
القران بيشهد بان اهل الكتاب حافظوا عليه على كتاب وكانوا شهودا عليه حتى زمن محمد القرآن بيشهد كده ازاي سورة المائدة آية 44 يقول ايه وإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء
يعني كلمة استحفظوا دي واضحة جدا معناها تمام الحفظ استحفظوا عليه آه.
مش كده؟ ما هو معنى الآية دي تخص النبيون الذين أسلموا يقول المفسرون أنهم الأنبياء الذين سلموا حياتهم لإرادة الله مش الذين أسلموا يعني اعتنقوا الإسلام لأن ما كانش لسه الإسلام جه الذين أسلموا يعني أسلموا حياتهم لله الكلام ده بيقوله مين الإمام عبد الله يوسف علي صفحة 261 ترجمة معاني القرآن بعد كده في سورة البقرة سورة البقرة 146 وسورة الأنعام 20 يقول لك الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم على فكرة في الآية اللي فاتت لما بيقول الذين استؤمنوا استحفظوا عليه يعني بيفسرها برضو آه، الإمام عبد الله يوسف علي بيقول الذين استؤمنوا على حفظ كتاب الله والشهادة لصحته والشهادة لصحته ده في كتاب الإمام يوسف علي صفحة 261 و 262
يعني كده مفيش أي مجال للشك أن الكتاب المقدس اتحرف قبل محمد مش ممكن طيب آه، في سؤال بقى احنا دلوقتي أكدنا من القرآن أن هو لم يحرف قبل نزول محمد بالتأكيد طيب عايزين برضو ترد على الذين يقولون أن تحريف الكتاب المقدس حدث بعد زمن محمد آه طبعا ما احنا قلنا افتراضين آه يا قبل يا قبل يا بعد.
فكلمة قبل محمد مش ممكن بدليل استشهاد محمد بالآيات بشهادة بدليل استشهاد القرآن.
القرآن عادي يبقى إذا الافتراض الثاني انه بعد محمد بعد محمد يبقى ما فيش غير كده بقى آه. نشوف بقى حدوث التحريف بعد محمد حصل ولا لا اولا القران يشهد ان الكتاب المقدس هو ذكر من عند الله صح ذكر هل القران بيشهد للكتاب المقدس انه ذكر من عند الله ولا بيشهد للقران بس ان هو اللي ذكر من عند لا.
الله الانجيل ذكر من عند الله التوراه ذكر من عند الله ذكر اه نشوف الايات اللي بتقول كده سوره الانبياء ايه سبعة قل وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون طب هنا وقفة صغيرة أي.
إذا كلمة الذكر تعني الكتاب المقدس التوراة والإنجيل بالظبط كده يعني الآية بعد كده اللي بتقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظين يبقى المقصود بيها التوراة والإنجيل بالتاكيد ايضا هو ده اللي احنا جايين له دلوقتي سوره النحل 43 وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اتكررت في الانبياء سبعه وفي النحل 43 يعني تاكيد المعنى والقرآن يشهد أن الله يحفظ الذكر من التحريف إذا كان ال- ال- التوراة والإنجيل والكتاب ذكر مش بس القرآن طب تنطبق عليه سورة الحجر آية تسعة في ناس بيقروها سورة الحجر هي غلط سورة الحجر لأن الحجر ده جبل فسورة الحجر آية تسعة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لحافظون مش كده؟ طب إذا هنا الذكر
يبقى هي الكتاب بكل المقدس تأكيد ومع القرآن الواقع أن الذين يطعنون في صحة الكتاب المقدس اللي بيطعنوا في صحة الكتاب المقدس كل أسف شديد بيطعنوا في القرآن نفسه ليه؟
إزاي؟
القرآن بيقول الذكر الكتاب المقدس ذكر آه.
والله بيحفظ الذكر فهم لو قالوا ان أيوة.
الكتاب المقدس اتحرف يبقى بيطعنوا في القران ان هو الله ما بيحفظش الذكر يبقى خبطوها هنا صح أيوة.
يبقى اذا اللي بيعترض ده لازم يعترض وهو مفتح فاهم هو بيقول ايه والا يطعن في مقدساته نفسها واضح؟
واضح طيب. في آيات قرآنية تشهد أن القرآن نفسه يحفظ الكتاب المقدس من التحريف القرآن نفسه يحفظ الكتاب المقدس يعني الله يحفظ الكتاب المقدس من التحريف والقرآن يحفظ الكتاب المقدس من التحريف إزاي؟ سورة المائدة آية 48 وأنزلنا إليك الكتاب اللي هو القرآن بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب اللي هو يعني التوراة والإنجيل ومهيمنا عليه يعني ايه مهيمنا عليه ده التفسير بقى في كتاب الامام عبد الله يوسف علي صفحه 263 بيفسر مهيمنا عليه ديت في الصوره يقول ايه اي اي حافظا له من التحريف
طب دي تاني أصلا الامام آه.
عبد الله يوسف علي الكتاب بتاعه اللي هو معاني ترجمة معاني القرآن بالإنجليزي آه، في صفحة 263 بيشرح الآية بتاعت سورة المائدة 48 اللي هي ومهيمنا عليه فبيقول مهيمنا عليه أي حافظا له من التحريف لأن بعض الأحباء بيترجموا مهيمنا دي حاجة تانية ده موضوع تاني هنبقى نجيله في آه.
حلقات قادمة إن شاء الله آه، احنا بنشوف المفسرين مش بنشوف يعني مش ده مش تفسيرنا إحنا ده تفسير علمائكم العلماء أنتم.
هم والفقهاء هم المعترف بهم مش كده؟ القرآن أيضا يشهد أن الكتاب المقدس هو كلام الله ولذلك لا يمكن تحريفه أو تبديله القرآن بيشهد أن الكتاب المقدس كلام الله ولا كلام بشر كلام الله طبعا إزاي بقى سورة العنكبوت آية 46 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا اللي هو القرآن وأنزل إليكم اللي هو التوراة والإنجيل أنزل يبقى إذا التوراة والإنجيل كلام الله منزل إلى أنبيائه مش كده منزل طيب سورة النساء بقى آية 135 يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله اللي هو اللي هو القرآن القرآن لحد هنا وايه مم.
وخلاص شوف اللي جاي بقى والكتاب الذي انزل من قبل اي التوراه والانجيل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا
يعني كل الرسل السابقين وكل الكتب التي نزلت قبل القرآن قبل القرآن آه.
ده بيشهد دي ان واضحة دول جدا.
كلام ربنا والكتاب الذي انزل من قبل اللي هو التوراة والانجيل عارف الآية ديت اتكررت كم مرة في ال- في القرآن اقول لك في سورة المائدة 68 46 47 و44 طب في حتة برضو أنا حافظاها من زمان من أيام ما كنت اللي هي خواتم البقرة كانوا دايما يحفظوها لنا ويقولوا قرروا الآية دي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل شفتي ده ده حاجات كتير يعني يعني- دي آه.
الحاجات دي كتير يعني المائدة لوحدها أربع آيات 8 44 و4 و46 و47 و68 نفس أنزل من قبله الكتاب الذي أنزل من قبله سورة البقرة نعم، 146 هي دي.
و87 سورة الإسراء آية 2 وآية 55 سورة الأنعام آية 92 وآية 156 وسورة المؤمنين 49 وسورة النساء 163 وسورة فاطر 25 وسورة النحل 43 وسورة الأنبياء 25 وسورة الحديد 27 وسورة العنكبوت 46 جابوا الكلام ده وسورة منين؟
يونس 94 وكلها تشهد أن الكتاب المقدس منزل آه.
من عند الله طيب خلاص ما أنا عايز أقول حاجة آه.
منزل من عند الله يعني كلامه طب هل كلام الله يتغير ويتبدل تعال نشوف سورة يونس 64 تقول لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل وفي سورة الأنعام 34 ولقد كذ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولا تبديل ولا مبدل لكلمات الله الكتاب المقدس كتاب الله وكلام الله ازاي بقى يتبدل ويتغير فاذا هنا حاضر هسيب لك فرصه اذا هنا لو المسلم اي مسلم يطعن في تبديل الكتاب المقدس وتحريفه يبقى بيطعن في ايات القران انه يبقى القران لا- ما- ما- مش صادق آه، اصل برضو احيانا بنقول لاخواننا في الاسلام لا مبدل يقولوا ده قصده على القران لكن الايه اللي انت قلت- قلتها دلوقتي اللي هي للكتب القديمه مش بس القران ده مش آه.
بس آية آه.
ده يطلع 20 آية اهو اللي بتقول.
آه، صح.
كلها ان ده منزل من عند الله فكيف يتبدل كلام الله الكتاب المقدس كلام الله فكيف يتبدل كلام الله ده سؤال كده ولو واحد مسلم يقول لي الخ- الكتاب المقدس اتبدل واتغير واتحرف اقول له انت بتطعن في قرآنك يبقى قرآنك بيقول ان كلام الله اللي ممكن شهد يتغير ده مظبوط مش كده؟ آه وعلى رأي واحد آه، قال لي كلمة لطيفة بيقول طب خليني وياك أصدقك إن ال- الكتاب المقدس اتحرف هصدقك لمدة ثلاث دقايق انا مؤقتا عارفه يعني.
الواحد
ف يعني ربنا نزل التوراة وبدله بدل سابه يتبدل اه وربنا نزل الزبور وسابوا وسابه يتبدل يتبدل. آه.
ونزل على الانبياء ابراهيم ومش عارف مين ومين وسابه آه، يتبدل آه.
ونزل على عيسى وسابه يتبدل آه.
بعد كده جاي ينزل على القران تقول لي ما تبدلش وانا اثق في ربنا بعد بعد ما بدل اربعه سب ولا اربع خمسة.
كتب جه ناصح على على الاخير طب ما انت بتشككني بقى في ان قدره ربنا تحفظ يعني أيوة.
صح صح.
اصل الكلام يعني مش مش منطقي الكلام طب يا سيبونا لو سيبنا شهادة الكتاب المقدس وسيبنا شهادة القرآن لصحة الإنجيل منطقيا هل هناك أدلة منطقية تؤكد استحالة الكتاب المقدس تحريف الكتاب المقدس اي طبعا يعني أ- اول واحده منطقيه الحكايه اللي قلتها لك دي ان ده غير وغير وغير وفضل القران طب ومين يطم- يضمنني ان القران ما يتغيرش؟
آه.
اذا كان ربنا بقى ما بيحفظش دي منطق المنطق الثاني نحب نسال اللي بيقول كده نقول له تفتكر اين تم تحريف الكتاب المقدس؟ فين بالظبط؟ طالما انه قبل محمد ما تحرفش ما تحرفش والشهاد للقر- محمد والقرآن بعد محمد يعني بعد القرن السابع الميلادي كانت المسيحية عمت العالم كله فأين تحرف في مصر ولا في العراق ولا في الشام ولا في إنجلترا ولا في فرنسا تحرف فين تحرف أين المكان حتى السؤال المنطقي الثاني مين يا ترى اللي قام بالتحريف اليهود حرفوا كتابهم لا يمكن وال- والنصارى حرفوا كتابهم ولا الاثنين اتفقوا حرفوا الكتابين هنت- هنشوف الحكايه الرد على الحكايه دي طب وفي اي لغه بقى اتحرفت اتحرف في العربي ولا اتحرف في اليوناني ولا اتحرف في الفرنساوي ولا اتحرف في الانجليزي ولا اتحرف في السرياني في اي لغه اتحرف وهل بقيت اللغات كلها من غير تحريف ولا اتحرفت رخره كلهم اللغات ده ده موضوع فهو دلوقتي السؤال اللي بيطرح نفسه هو طيب هنرد لو تركنا شهادة الكتاب دي خلاص خلصناها هناك حقيقة علمية أكيدة نعم.
تشهد لصحة الكتاب المقدس آه، ده صح بس قبل الحقيقه العلميه ديت انا عايز اقول ان ارد على الاسئله دي تحب ان احنا نكلم أوي، المشاهد أوي.
عليها اول افتراض اين تم تحريف الكتاب المقدس اين تم نقول في اي بلد تم التحريف ومعروف ان الكتاب المقدس كان قد انتشر في كل بلاد العالم في القرن السابع ده كان وصل للكل اسيا قاره في اسيا في افريقيا في اوروبا وصل الى كل مكان الكتاب المقدس هيتحرف في انهي بلد منهم طيب ولما يتحرف في بلد منهم هيت- هيتحرف في بقيه البلاد ازاي يعني اللي حرف لف على العالم كله عشان وجمع يعرف.
العالم كله في هيئه الامم المتحده مم.
وقالوا لهم نتفق على تحريف الكتاب المقدس هو العالم بيتفق على حاجه الحته الثانيه مين اللي قام بالتحريف لما تقول التوراه والانجيل وده كتاب ويانا احنا التوراه والانجيل ده كتاب معانا احنا شايلينه اهو في التوراه وفي الانجيل ادي كده يبقى التوراه وادي كده وكده.
يبقى الانجيل واخد بالك اهو كتاب العهد الجديد فدول التوراه ودول انجيل ومعانا من يوم ما المسيح جه واليهود معاهم ده بس النهارده لما بنراجع ب- اللي معانا واللي مع اليهود هو هو بالظبط آه، وهم هيسكتوا هم ما يسكتولناش لو احنا غيرنا اه ولا واحنا ما احنا نسكتش هنسكت لهم لو غير لو هم غيروا آه.
يبقى مين اللي هيغير بقى ون- ومين اللي هيسكت له على التغيير دي الحته التانية اللي انا عايز اقولها آه، الحته التالتة وهي ايه آه، بأي الحقيقه لغة بقى؟
العلميه بأي, آه، بأي لغه الاول بأي لغة آه.
تغير الكتاب المقدس كان قد آه، كتب وترجم إلى جميع لغات العالم إلى القرن السابع الميلادي كان قد كتب وغير و- وترجم إلى جميع لغات العالم وكان في ثلاث مذاهب كبيرة الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية ومعروف ان دولت يعني انشقوا من من بعض الكنيسة الأم. مم.
لما انشقوا من بعض مين اللي غير فيهم الكتاب المقدس الكاثوليك غيره الارثوذكس غيره البروتستانت غيره وكان- كلنا كان دول- نحن الكتاب واحد آه، آه. وكانوا هيسكتوا لبعض وهيسكتوا لبعض لا يمكن.
والمهم النهارده اشتري كتاب كاثوليكي واقراه واشتري كتاب ارثوذكسي واقراه واشتري كتاب بروتستانتي واقراه هتلاقي الكل واحد آه، هم احيانا يؤتمون بيقولوا ان في اختلاف فاحنا عايزين نوضح لهم ان الاختلاف ده ترجمات لكن المعنى واحد
تماما اللي هو قلنا الحروف السبعة للقرآن
آه، يعني المعنى- يسكت احسن ها، مش كده ولا لا نرجع تاني ساعدين يعني إحنا- وبعدين حرق المصحف هذا بس الستة خلاص.
ما تخليناش نسير السامع خلاص، يعني خلينا ن- إن الراجل طيب وبيسمع وما- فلازم ان احنا ن- نراعيه برضه يعني مش كده؟
أيوة.
وفي هذا قال الأستاذ علي أمين آه، أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام الجزء الأول صفحة 358 قال ذهبت طائفة من أئمة الحديث والفقه والكلام إلى أن التبديل وقع في التأويل لا في التنزيل وفي حجة هؤلاء أن التوراة التوراة قد طبقت مشارق الشمس ومغاربها قبل ظهور محمد ولا يعلم عدد نسخه الا الله ومن الممتنع ان يقع التواطؤ على التبديل والتغيير في تجميع تلك النسخ يجيبوا كل النسخ ويعملوا تواطؤ بحيث لا تبقى في الارض نسخه الا مبدله ومغيره والتغيير على منهاج واحد وهذا ما يحيله العقل ويشهد ببطلانه الكلام ده بتاع مين؟
ما أنا لسه هقول مين ده يا ابونا برضه عشان ناكد لهم الأستاذ أحمد أمين اللي كتب ضحى الإسلام ضحى وليه فجر الإسلام وضحى الإسلام الجزء الأول صفحة 358 يعني انسان مفكر عالم إسلامي.
اه إس... اه اسلامي ما هو ده ومؤرخ مم.
وبيقول إن ده يستحيل لأن هيجمعوا الكتب دي إزاي ويغيروها مم. وهي فده- بالكسره دي كلها مش كده برضه؟ فإذا لا يمكن في أي لغة من لغات العالم ولا يمكن في أي مكان من مكان العالم ولا يمكن لأي شخص من أشخاص العالم أن هو يغير لأنه كان انتشر لكل بلاد العالم هيلموهم إزاي ويغيروا طيب احنا ن- نيجي دلوقتي للتأكيد العلمي هناك حقيقة علمية أكيدة تشهد لصحة الكتاب المقدس وهي شهادة علم الآثار فهل يمكن أن ت- أن تضع ذلك ت- نوضح ذلك للمشاهد الكريم آه.
الشهادة العلمية والآثار بالظبط بالتأكيد علم الآثار ده علم لا يكذب بقى أي.
علم لا يكذب مش كده؟ فإحنا عندنا من في الآثار نسخ خطية للكتاب المقدس قديمة محفوظة حتى النهاردة واللي عايز يتأكد منها يروح المكان اللي أنا هقوله ويشوف النسخة الأصلية ده اللي عايز اللي عايز النسخة الفاتيكانية في الفاتيكان الموجودة في الفاتيكان التي يرجع تاريخها إلى ما قبل الإسلام ب 250 سنة نسخة خطية محفوظة قبل الإسلام ب 250 سنة وتراجعها النهاردة تلاقيها زي اللي في إيدينا بالظبط موجودة في الفاتيكان في روما في النسخة الثانية السينائية نسبة لسينا اكتشفت في دير سانت كاترين في سينا تعود إلى ما قبل الإسلام أيضا ب 200 سنة وهي موجودة في المتحف البريطاني في لندن النسخة الإسكندرية اسكندرانية تعود كتابتها إلى ما قبل الإسلام برضه ب 200 سنة وموجودة برضه في المتحف البريطاني شفت أنا النسخة دي كلها بعينيا أحدث من هذا بقى وأروع كمان لفائف وادي القمران ايوه لفائف وادي القمران أنا مش هتكلم عنها ايوه لكن أنا هجيب لك كاتب إسلامي أيوة.
يتكلم عنها اسمه الأستاذ عباس محمود العقاد أظن ده أشهر يعني منار على آه.
العالم كتب في كتاب الهلال في عدد ديسمبر سنة 1959 قال إيه كنوز وادي القمران بعنوان كنوز وادي القمران يقول إن هذه اللفائف الأثرية اكتشفت في أحد كهوف وادي القمران بشرق الأردن لفائف من 2000 سنة 2000 سنة ده سنة 1959 ها؟ إلى قبل أي قبل الإسلام بما يزيد عن ستة قرون وتبين بعد وتبين بعد تهيئة اللفائف المكشوفة للاطلاع أن أهم ما تحويه نسخة كاملة من سفر أشعياء وعدة كتب من الأسفار المقدسة أخرى وأنه شوف بقى التقرير بتاع طه اسمه ده طه اسمه ده العباس العقاد وأنه لا توجد بينها وبين الكتب الموجودة بين أيدينا الآن اختلاف ولا تبديل عباس محمود العقاد اللي كتب عن عبقرية محمد وعبقرية المسيح بيشهد طب يبقى دي شهادة آه، الإيه؟ الآثار آه، معلش عشان وقت البرنامج آه، احنا بنشكرك يا أتسمونة على التوضيحات دي وطبعا انت قدمت لنا الأدلة يعني مش من عندنا الأدلة الموجودة فعلا اللي ما تسيبش أي مجال للشك لتحريف الكتاب الله.
المقدس نشكرك وإن شاء الله لينا لقاءات أخرى عزيزي المشاهد أشكرك على حسن استماعك بكرر تاني لو عايز إنجيل أو أي كتب دينية ابعت لنا وإحنا نبعتها لك على عنوانك شكرا ليك وإلى اللقاء